السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام النهاردة الحلقة رقم 25 والأيام الجميلة بتجري بسرعة وخلاص يعني قد الله وشاء فعل ما فاضلش غير النهاردة وخمس حلقات تانيين ويعني وسورة سيدنا يوسف وقصته الجميلة آه، تنتهي تنتهي فقط من العرض لكن لا- لن تنتهي أبدا من الذاكرة ومن القلب لا يمكن أبدا ننسى قصة سيدنا يوسف ولا يمكن ننسى أبدا الأحداث والألام والأحزان والابتلاءات اللي اتعرض ليها لا يمكن ننسى صبره ووفائه وعفوه ورحمته وصفحه لا يمكن ننسى اخلاقياته يعني العاليه جدا اللي اللي فعلا بنتعلم منها الكثير والكثير وزي ما قلت لكم طول ما احنا ماشيين مع سوره يوسف في كل ايه والله مش في كل ايه مع كل كلمه بنتعلم وبناخد دروس وعبر وعظات اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بهذه السوره العظيمه بل وبالقران الكريم كله فانه منهج وحياه آه، يعني ربنا يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته تعالوا نكمل مع بعض قصه سيدنا يوسف احنا امبارح اتكلمنا عن الحيلة الجميلة اللي دبرها سيدنا يوسف مع أخيه بنيامين هو عايز يحتفظ بأخوه بنيامين ويخليه معاه عشان عايز بعد كده يلقن إخوانه العشرة اللي هم رموه في يوم من الأيام من 40 سنة رموه في البئر حب إن هو يلقنهم درس ما ينسوهوش العمر كله يعمل ايه سيدنا يوسف ففكر في فكره كده بلاش فكر في فكره ده الموضوع ده جايله بوحي خدوا بالكم من حاجه لان في اخر الايات ربنا قال ايه قال كذلك كدنا ليوسف يعني دبرنا هذه ال- الحيله الجميله ليوسف عشان يحتفظ باخيه معه اللي هو بنيامين اللي حصل ان يوسف عليه السلام باختصار شديد للي ما شافش الحلقه اللي فاتت ان يوسف عليه السلام اتفق مع بنيامين ان هيجيبوا الصواع بتاع الملك اللي هو عباره عن آه، صواع من ال- آه، اللي هو بيشرب فيه ميه اللي هو عبارة عن صواع من الذهب مرصع بالألماظ فقال له هجيب الصواع دوت وهنحطه في الرحل بتاعك وبعدين الراجل اللي هو عمال بيتمم على البضائع والناس اللي جت خدت و و، فجأة ما لقاش الصواع آه، هينادي في الناس أيتها العير إنكم لسارقون هنبتدي نفتش كل اللي موجودين بما فيهم أنت لكن أنت هنفتشك آخر واحد عشان الموضوع يبقى متداري شويه عشان بدل ما يتقال ايه الله ده فتشوا اول واحد يعني ده الموضوع متدبر بقى انما لما يفتش العشره وبعدين في الاخر يفتش بنيامين يبقى المساله مش وخد بالك من حاجه كمان ده الجميل في الموضوع ان هم لما فتشوا العشره جم عند بنيامين فسيدنا يوسف قال خلاص مش هنفتشه آه، لا طب والله هم بقى العشره اللي قالوا لا والله لا تفتشوا ما دمت فتشتنا فتشوا ده احنا ده احنا اولاد نبي الله يعقوب ولا يمكن ابدا احنا نسرق ولا نعمل حاجه زي كده ومجرد ما فتشوا بنيامين وجدوا الصواع في رحل بنيامين طبعا التانيين حط ايدهم على راسهم وبداوا بقى يكلموه ويوبخوه ويقولوا- ويلوموه ده انت كده يعني فضحتنا وسط الناس وازاي تسرق صواع الملك طبعا الموضوع يعني هو برضه بيتلقى الموضوع ببساطه لان هو ايه معروف الحيله التي دبرت بينه وبين يوسف عليه السلام فسيدنا يوسف عايز يحتفظ ببنيامين عنده طب يحتفظ بازاي في عندنا شريعتين الشريعه الاولى شريعه ملك مصر واحنا الان موجودين فين في مصر وشيء طبيعي طالما انا موجود في مصر يبقى شيء طبيعي ان انا اتحكم لل... للشريعه اللي موجوده في مصر فايه ف... فيوسف عليه السلام بيقول طب شريعه حاكم مصر في الوقت دوت ان اللي يسرق من حد يا جماعه حاجه يدفع ثمن السرقه ديت مرتين ويتضرب طيب وشريعه سيدنا يعقوب قال لك لا اللي يسرق ويتظبط عليه ان هو سرق يعني ينضبط عنده المسروقات يتاخد عبد يعني انا مثلا لو معايا حاجه واحد سرقني في شريعه يعقوب عليه السلام لو انا ظبطت اللي سرقني اخده يبقى عبد عندي خلاص وهو ده ثمن ايه ثمن السرقه اللي هو سرقها سيدنا يوسف عليه السلام عايز يمشيها على شريعة يعقوب عليه السلام يجيبها ازاي فبدأ يقول لهم هم يقول لهم طب احكموا انتوا بقى يعني شوفوا تحبوا تنزلوا على شرع مين فهم طبعا احب الشرع ليهم ايه شرع يعقوب عليه السلام قالوا ننزل على شريعة ابينا يعقوب طيب ايه الشريعة بتاعت يعقوب فيها ايه طبعا عمل نفسه مش عارف قالوا له اللي بيسرق بيتاخد عبد قال قال فما جزاؤه إن- قال قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يبقى عبد عنده وياخده بقى يبقى عنده خلاص خلاص فبدأ بأوعيتهم قبل وعي أخيه ثم استخرج من وعي أخيه كذلك كدنا ليوسف وأخذ يوسف عليه السلام بنيامين وأصبح عنده في آه، في بيته المهم هم طبعا آه، يعني خلاص بقى الموضوع بالنسبه لهم يعني اسقط في ايديهم وبقت مشكله بقت مصيبه لان هم دي تاني مره يا جماعه المره الاولانيه خدوا يوسف واقسموا يعني وقالوا ده احنا هنحافظ عليه وما تخافش ارسله معنا غدا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون وما تخافش وهنحافظ عليه ونحطه في عينينا وفي الآخر جاء جولوا بالليل جاءوا أباهم عشان يكون قالوا أبنا إيه إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب طب دي المرة الأولى وسيدنا يعقوب مش مسامحهم لحد دلوقتي بل 40 سنة 40 سنة يا قلبهم 40 سنة أبوهم بيبكي قدامهم لحد ما عمي بصره وهم شايفينه بيبكي لحد ما عمي بصره ورغم ذلك ما حدش فيهم تأثر أبدا والمرة الثانية قالوا له بقى واقسموا بقى ايمان مغلظه لا يمكن والله العظيم لازم نحافظ عليه وهو سيدنا يعقوب نفسه يعني قال لهم مش هديهولكم الا لما تقسموا بالله شوف قال ايه قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تاتونني به الا ان يحاط بكم الحاله الوحيده اللي ممكن اسامحكم فيها ان بقى يطلع عصابه تحوطكم تقتلكم تعوركم تاخد منكم بنيامين في الحاله ديت انتم معذورين فايه فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل انا وكلت ربي في هذا الامر وارسل معهم بنيامين وبنيامين دلوقتي اتاخد واصبح عند يوسف عليه السلام وهم لحد اللحظه دي يا جماعه ما يعرفوش ان يوسف دوت عليه السلام هو ده اخوهم عزيز مصر ده اخونا مش ممكن ده اللي رميناه في البئر من 40 سنه ما احد يخطر على باله ابدا يعني يعني لو قعدوا كده يفكروا فيها 100 سنه ما تجيش ما تركبش ابدا بقى ده اللي احنا رميناه في البير وبعد كده بعناه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين معقول هو دوت طبعا ما حد يخطر على باله طب ما عرفوش ازاي ان لما رموه كان صغير فشكله اتغير انما هم هو عرفهم ليه لان هم كانوا كبار لما رموه فشكلهم ما اتغيرش كتير ولذلك عرفهم بسرعه سبحان الملك اصبح العشرة واقفين مش عارفين يتصرفوا ازاي طب نرجع ازاي لا يمكن ما فيش اي حيله ان احنا نقدر نرجع بلدنا ابدا ولا نخش على ابينا يعقوب ونقول له للمره الثانيه ان بنيامين راح يعني المرة الأولانية يوسف المرة الثانية بنيامين وبعدين ده بنيامين ده اللي كان بيصبره على ضياع يوسف عليه السلام ولأنه طبعا كان يوسف وبنيامين الاثنين من أم واحدة والعشرة الثانيين من أم ثانيه فكان تصبير سيدنا يعقوب كان من خلال رؤية بنيامين ولذلك كان ما يفرطش فيه أبدا كان خلاص ملازمه على طول ليل ونهار يحلوا المشكلة دي إزاي قالوا طيب هو واضح ان العزيز دوت اللي هو يوسف عليه السلام واضح انه رجل طيب ويعني شوف يعني شوف هو قال يعني الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ده انا يعني اكتر واحد بكرم الضيوف بتوعي فاكيد راجل بالطيبه ديت وبعدين فوق ده كله ما تنسوش يا جماعه ان ده عزيز مصر وفوق ان عزيز مصر يعني يعني يعني خدوا بالكم من حاجه هم لاحظوا سمه الاحسان على وشه وكمان عزيز مصر وبيتابع الاجراءات بتاعه تسليم القوت للناس بنفسه يعني لو واحد في مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام وزير المالية وزير الاقتصاد من مكتبه وبالتليفونات والموضوع يخلص انما هو مش هينزل بنفسه يعني عشان ايه عشان يوزع القطع على الفقراء لا يوسف عليه السلام كان بينزل بنفسه ويشرف على توزيع الأقوات على الفقراء نقول ايه طب خلاص قالوا طب ده راجل طيب قوي طب ما نروح ونطلب منه ونحاول نستسمحه كده ان يسيب لنا بنيامين لان ابوه ممكن يموت بسبب الموضوع دوت قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا اللي هو يعقوب عليه السلام فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين زمة الإحسان يا جماعة يعني مرسوم دايما على وجه أهل الإحسان سيدنا يوسف عليه السلام لو تلاحظ الاثنين اللي دخلوا معاه السجن قالوا ايه قالوا شافوا كل واحد شاف رؤيه قالوا نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين النهارده اخوانه جايين هم وهم ما يعرفوش ان هو اخوهم يوسف عليه السلام بيقولوا ايه بيقولوا له ان نراك من المحسنين الله ده سمت الاحسان باين فعلا على وشه يعني فعلا هو الاحسان يعني لا يمكن ابدا يخفى عنه يعني واضح على وشه فقالوا له ايه قالوا يا ايها العزيز ان له ابا وخد بالك يا ايها العزيز حسوا بقى بالمكانة العالية بتاعته ان هو فعلا يملك ان هو يعني يعني يقدر يكرمهم ويديهم اخوهم ويقدر ان هو يتصرف في هذا القرار عزيز مصر بقى يقدر يتصرف زي ما هو عايز يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا يعني مش شيخا بس وكبيرا يعني الله يبارك فيك ارحم بس شيخوخة هذا الرجل وبعدين ده, ده فقد ابن ليه قبل كده وهم قالوا له طبعا لما جيت ناقش معهم قبل كده انتوا جايين منين قالوا له من ارض كنعان من من ارض فلسطين طب انتوا كم واحد احنا كنا 12 وبعدين واحد مننا تاه في الصحراء اللي هو يوسف عليه السلام وبعدين فضل مننا ال11 وابونا موجود هناك وكذا وظروفه قد عمي بصره لما قال لهم طب مش هديكوا اي حاجه الا لما جابوا لي اخوكم دوت عشان نتاكد ان انتوا صادقين هو ده السبب ان هم جابوا ايه جابوا معاهم بنيامين فبالتالي هم يعني مش عارفين يتصرفوا معاه ازاي وبدا يوسف عليه السلام يوضح لهم ان احنا ما نعرفش طريق الظلم ابدا يا أيها يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين طب أنت يعني أنت أنت عايز تاخد حد خلاص هو يعني إيه المسألة يعني إن هو فعلا سرق يعني وهم شافوا قدامهم بقى هم ما عرفوش الحيل التي ضرب بين بنيامين وبين يوسف عليه السلام طب هو سرق خلاص طب خد واحد مننا مكانه وهاته هو نوديه لابوه عشان بس ما يظنش ان احنا ايه ان احنا خدعناه او خناه فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده الله شوف دقة اللفظ أخويا وحبيبي طب ارجع معايا لدق- لدقة اللفظ هو ليه سيدنا يوسف ما قالش إيه معاذ الله آه، يعني قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدناه قد سرقنا ليه ما سموش سارق لأن هو عارف أن سيدنا بنيامين لم يسرق واخد بالك فكان اللفظ دقيق جدا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا وجدنا ما- ما قالش إن هو سارق إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون وده درس جميل قوي قوي إن ما ينفعش حد في الدنيا يا جماعة يتاخد بذنب حد لكن في زماننا ده بكل أسف وسامحوني يعني في زماننا ده يا مناس يا مناس اتظلمت واتخذت بذنب ناس يا مناس اتبهدلت ويا مناس اتأذت بذنب ناس تانية ويا مناس كانت بريئة وما عملتش حاجة والمثل اللي بيقول ياما في السجن مظاليم حقيقي مثل حقيقي ان فعلا ياما في السجن مظاليم وياما ناس اتخذت مكان ناس وياما ناس اتأذت بدل ناس وياما ناس اتظلمت وياما وياما لكن شرعنا المطهر ديننا الحنيف ديننا القويم يقول لك لا ظلم اليوم لا يمكن يكون في ظلم المولى عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ويقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة يعني ال الإسلام حرم الظلم بكل أنواعه ده حرم الظلم للكافر مش للمسلم بس اتقوا دعوة المظلوم ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب يا الله يعني أنا كمسلم وموحد يا جماعة لو ظلمت واحد كافر أؤاخذ طبعا يعني لو دعا علي الكافر لو كان مظلوم ربنا يستجيب دعاءه يستجيب دعاءه فيا يا خبر أبيض لا ده اللي أرقى من كده إن الإسلام حرم ظلم الدواب يخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة عملت ايه مع الهرة مع القطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يا سبحان الملك يعني مجرد ان امرأة ظلمت قطة حبستها ما قتلتهاش حبستها فقط حتى ماتت شوف قد ايه ت- تدخل النار يوم القيامة في هرة اي نعم كأن الكلام هو طب هو دين يعني خلاص يهتم بالقطط وال لا لا لا كأن الرسالة اقرأ ما بين السطور كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا مسلم يا موحد إن كان واحدة هتخش النار بسبب إنها حبست قطة أمال أنت هيتعمل فيك إيه لو ظلمت واحد موحد بيسجد لله سبحانه وتعالى اقرأ ما بين السطور زي قول المولى عز وجل يوما يجعل الولدان شيبة طب الولدان الصنطاطين دولت هل دول هيحاسبوا؟ طبعا لا هل دولت مؤاخذين؟ هل دولت يعني هيخشوا النار؟ لا لا لا ده كل ولدان المسلمين في الجنة بلا يعني يعني بلا خلاف بإجماع باتفاق امال ايه يوما يجعل الولدان شيبة ايه اللي دخل الولدان في الموضوع كأن المولى عز وجل بيقول لك اذا كان الوليد الذي لا يؤاخذ ولا يحاسب بل سيدخل الجنة ويتمتع في الجنة بلا حساب ولا عذاب اول ما هيشوف يوم القيامة سيشيب رأسه فماذا تصنع أنت يا من يا من ستأتيني يوم القيامة بجبال وب- بجبال من الأوزار والذنوب والآثام الرسالة كأن المولى عز وجل بيقول لك تب قبل أن تأتي إلي وضحت المسألة أنت لما تيجي تتعامل مع القرآن ومع السنة اقرأ ما بين السطور اقرأ ما بين السطور وافهم ايه المراد من ال- من الآية ومن الحديث وربنا يفهمنا وإياكم يا رب ويعلمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العمل بما نعلم ويجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله وإيه بقى المسألة مش محتاجة تفكير لا الك- الجواب قاطع معاذ الله أن نأخذ إيه أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون خلاص بقى يقسوا ان هو يرضى ان هو يديهم باليمين يعملوا ايه العشرة يا جماعة واقفين طبعا هيتجننوا طبعا ازاي طبعا نرجع طب طب باي وجه نلقى ابانا يعقوب هنروح نقول له ايه طب حط نفسك مكانهم كده لو انت واحد من العشرة دولت وكنت وكنت واحد من اللي شاركوا قبل ذلك في القاء سيدنا يوسف في الجب وتسببت في ان ابوك يتحرم من يوسف عليه السلام 40 سنه وابوك بيبكي قدام عينيك لحد ما عينيه الاثنين اتعموا وفوق ده كله كمان جيت تاخد ابنه الثاني اللي هو احب ابن اليه واتحرم منه بسبب الايه التصرف ده اي نعم هم لهمش ذنب في الموضوع ده لان الموضوع كان بحيله مدبره بين يوسف عليه السلام وبين بنيامين بس هم في النهايه برضه ايه قدام سيدنا يعقوب برضه متهمين ليه لان هو طالما هم ارتكبوا الجريمه اللي ارتكبوها قبل كده مع يوسف سامحني بقى على طول الخط اي حاجه يعملوها هم متهمين صح كده طب نعمل ايه ف... فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا لما يأسوا بقى ان سيدنا يوسف يوافق على ان هو يعني يجاوبهم على الطلب اللي طلبوه ان هو ياخد واحد مكانه خلصوا نجيا وقفوا على جنب كده وبدأوا يتناجوا ويتكلموا مع بعض قعدوا يطبقوا مبدأ اسمه مبدأ الشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم بدأوا يتشاوروا نعمل إيه يا جماعة عشر رجال واقفين وأخوهم متاخد ومش قادرين يرجعوا لأبوهم يقولوا له إن- إن أخونا اتاخد لأن طبعا هو كده كده هم غير مصدقين أصلا عنده يعملوا إيه فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال كبيرهم يقال اسمه روبيل قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف أنتوا نسيتوا إن أبوكم أخذ عليكم العهد والأيمان المؤكدة المغلظة وأقسمتم بالله إن أنتوا لازم ترجعوا بنيامين ونسيتوا قبل كده ومن قبل ما فرطتم في يوسف أنتوا نسيتوا قبل كده إن أنتوا فرطتم في يوسف وضيعتوه وخليتوا أبوكم فضل حزين عليه لحد ما عمي بصره أنتوا ناسيين المصايب اللي إحنا عملناها قبل كده انا عن نفسي بقى الكبير بيقول لهم كده انا عن نفسي فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي لا يمكن همشي من مصر الا لو ابويا يعقوب عليه السلام اذن لي ان انا افارق ارض مصر واروح لفلسطين في الحاله دي فقط هروح هناك اما غير كده انا لا يمكن قعدت بالبيت هناك ولا اروح فلسطين لان انا مش هقدر احط وشي في وش ابويا التاني بعد اللي حصل ده فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني يحكم لي بأن يعني قلب يوسف عليه السلام يرق ويحن لنا ويعطينا إيه ويعطينا بني يحكم لنا بعودة بنيامين مرة أخرى أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين طيب يا كبرنا يعني العقل بتاعنا خد بالكم من حاجة حلوة قوي ان وجود الكبير دوت هو هو برضه اختار يعني ايه اختار برضه حته حلوه مش وحشه يعني برضه فيها ذكاء منه ايه الذكاء اللي عمله في الحته دي يا جماعه ان هو لما قرر ان هو يقعد مع بنيامين وما يمشيش فدي اكبر دليل لسيدنا يعقوب ان المساله ما كانتش حيله والدليل على كده ان هو نفسه كمان قاعد معاه هناك وما رضيش يجي يعني واضح كده يعني هو وجوده هناك هو ده المفروض هو ايه هو المسؤول رقم واحد قدام سيدنا يعقوب يعني لما يرجعوا العشره سيدنا يعقوب اول ما يسال يسال مين الكبير تعالى مش انت الكبير بتاعهم مش انت العاقل اللي فيهم مش انت هم طبعا كلهم عقلاء لكن مش انت الكبير بتاعهم انت المسؤول عنهم تعالى بقى ضيعتوا بنيامين ليه وضيعتوه ازاي وايه اللي حصل وهو اللي هيتسال مش مش الصغيرين اللي هيتسالوا فالكبير هو اللي هيتسال وجود الكبير مع بنيامين ده اكبر دليل عن ان المساله مش مؤامره ومش مدبره ده هو كمان متاخد معاه هناك وقاعد معاه هناك ولو كان هو اصلا يقدر يجيبه كان جابه صح كده فكان برضو من الحكمه ان هو يقول ايه فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي دي حته كانت ذكيه جدا منه قال لهم ايه طب تشور علينا بايه انت الكبير بتاعنا بقى وانت بقى اللي هتدبر لنا الموضوع وتفكر لنا نعمل ايه ونتصرف ازاي قال لهم بس ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ابنك بنيامين احنا ما كناش متخيلين ان هو ايديه طويله ويعني وقدر ان هو يسرق تمام كده ان ابنك سرق والله العظيم ما بنفتري عليه وما شهدنا الا بما علمنا احنا ما بنشهدش عليه الا بالحاجه اللي شفناها قدام عينينا وده كان قدام عينينا مش مر... مش من... يعني ما حدش اتهمه وبعدين افتروا عليه لا لا لا ده قدام عينينا والله العظيم عزيز مصر مطلع الصواع بتاع الملك من الرحل بتاعه واحنا لما شفناه ما كناش مصدقين ده كان حتى معاش مش عايز يفتش ده هو قال انا مش هفتش ده بالذات قلنا له لا والله انا هتفتشه زي ما فتشتنا واخد بالك ولما تفتش طلع منه صواع الملك وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واحنا واحنا كنا نعرف منين ان هو نفسه يسرق ولا ولا ان هو بيسرق والكلام ده كله يعني احنا واحنا يعني بالبلدي كده واحنا هنشب على ظهر ايدينا احنا فجاه لقيناه سرق وبعدين ما كناش متخيلين ان هو هيسرق واحنا اديناك على العهود والمواثيق ان هو لازم يرجع بس نعمل ايه هو لولا السرقه اللي سرقها ديت ما كان رجع معانا وكان زي الفل وجبنا كل واحد الرحل بتاعه وكلنا وشربنا و... لكن غصب عننا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ولو مش مصدقنا بقى كالعادة يعني طبعا ان هو هم أصلا غير مصدقين عند سيدنا يعقوب بعد اللي عملوه في يوسف لا يمكن يصدقهم في أي حاجة قالوا له إيه واسأل, واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية ليه إيه اللي هي أهل مصر وفي تفسير تاني واسأل القرية يعني اس- اسأل جدران القرية وشوارع القرية وانت نبي كريم وقادر ربنا ان ينطق ليك الجمادات ديت عشان تشهد ان احنا صادقين واخد بالك واسأل القرية التي كنا فيها والعير القافلة القافلة دي كانت جاية معانا كمان من أرض كنعان من فلسطين فلو عايز تتأكد اسأل أهل القافلة كانوا موجودين معانا ساعة لما اتظبط صواع الملك في رحل بنيامين اسألهم وهم بقى أكتر ناس ممكن يشهدوا إيه على صحة ما نقول واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإيه وإنا لصادقون يعني إيه وإنا لصادقون يعني معناها احنا كنا قبل كده ايه كدابين يعني واخد بالك يعني هم بيشهدوا على نفسهم ان المره دي بجد والله احنا صادقين زي ما يجي واحد بيقول لك ايه بيقول لك طب والله العظيم انا المره دي بجد المره دي بجد انا امين معناها ايه معناها قبل كده ما كنتش امين والله المره دي بجد المره دي لا المره دي بالذات انا صادق معاك معناها قبل كده ايه ما كنتش صادق معاك فقالوا له وانا لصادقون ده اكبر دليل ان هم قبل كده كانوا ايه كانوا بيكذبوا علينا فايه سيدنا طبعا هم كل ده ايه عمالين بي يعني كل ده بيسمعوا كلام من مين من اخوهم الكبير قالوا خلاص يبقى هي الفكره ديت اللي ممكن نطبقها خدوا بعضهم يا جماعه التسعه وسابوا آه، روبيل مع بنيامين والاثنين مع يوسف عليه السلام طبعا روبيل كان بيبات في مكان وبنيامين بينام مع مين مع يوسف عليه السلام آه، ايه اللي حصل ايه يا جماعه رجعوا خدوا الطريق وخد بالك بقى شوف بقى سبحان الله شوف بسبب عقوق الوالدين وبسبب التآمر على اخوهم يوسف عليه السلام هيفضلوا رايحين جايين متمشورين من مصر لفلسطين شوف كم مره بقى عذاب شديد وبقى ما كانش بقى لا طيارات بقى ولا ولا بواخر ولا مش عارف ايه كل ده على ايه على العير على الايه على ال- على الجمال سبحان الله خدوا الطريق شقوا الطريق يا جماعه وخدوا الاكل والحاجات بتاعتهم معاهم وراحوا طالعين على سيدنا يعقوب اول ما دخلوا على سيدنا يعقوب آه، ابتسم وفرح لما سمع صوتهم وبعدين هو عيني اعمى مش شايف ما أنت بقول لك 40 سنه بيبكي على يوسف عليه السلام لحد ما عمي بصره فاول سؤال خطر على باله هل جاء بنيامين كان قلبه حاسس واخد بالك هل جاء بنيامين فسكتوا فسالهم ما الذي حدث في حاجه ح... اوعى تقولوا لي في حاجه تانية حصلت يعني هو المره دي بقى المره الاولانيه الذئب كان ليوسف عليه السلام المره دي بقى الديناصور يعني ايه الموضوع مش ايه مش هي... مش يعني مش هينفع كده يعني هل حدث شيء فسكتوا فبدا يسالهم فبدا واحد منهم يخش ويتكلم فقال له يا ابي يعني يعني ان ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وم... نفس الكلام اللي قاله إيه أخوه كبير وما كنا للغيب حافظين ومش مصدقنا واسأل القرية القرية التي كنا فيها ومعانا قافلة قال إحنا إحنا طالعين معاها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون سيدنا يعقوب لما سمع الكلام ده حط نفسك مكانه بقى أخويا وحبيبي يا نهار أبيض إيه الابتلاءات دي كلها فعلا زي ما النبي قال بقى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل إيه الابتلاء الشديد ده ده لسه منسيش الألم والجراحات بتاعت يوسف 40 سنة يا جماعة أنا مش متخيل حب إيه اللي بالمنظر ده 40 سنة بيبكي على فراق يوسف طب ليه قعد يبكي 40 سنة يعني يعني الواحد لما لما بيموت لحد بيحزن طبعا على الفراق وما بينساهوش و لكن يعني مع مرور الايام الدنيا يعني يعني ممكن الانسان ينسى شويه بشويه او او على الاقل يقول مثلا ايه الحزن يخف عارف ليه الحزن ما خفش من قلب يعقوب عليه السلام لانه عارف ان ابنه عايش ما هو الرؤيه بتقول كده الرؤيه بتقول ان هو هيكبر ويبقى نبي فهو عارف ان ابنه عايش بس يا ترى عايش ازاي بتاكل ازاي يا ابني بتنام ازاي يا ترى الناس بتعمل معاك ايه يا ترى مين اللي اذاك يا ترى مين اللي طبطب عليك يا ترى عارف احساس الاب والام ان لما الابن يكون غايب مسافر اي بلد مثلا من البلاد يفضلوا ليل ونهار سهرانين يا ترى يا ابني انت عايش ازاي يا ترى يا حبيبي الناس بتعاملك ازاي يا ترى الناس بتحن عليك ولا بتقسى عليك يا ترى يا ترى انما لما الابن يموت هيحزن عليه فترة ويبكي عليه فترة و و ويبتدي الحزن يخف شوية بشوية إلى إن خلاص هو استقر في نفسه ابنه مات ومدفون خلاص فما فيش أي يعني داعي ل- يعني إيه يعني إن هو كل لحظة يقول يا ترى أنت عامل إيه ما هو ميت خلاص فده كان سبب تجديد الحزن في قلب يعقوب انه ابنه 40 سنه هو ما عارفش هو فين لكن عارف انه موجود عارف انه حي فعمل ايه يوسف عمل ايه يعقوب عليه السلام اول ما حس بالمنظر دوت يعني ابن يوسف 40 سنه انا مش لاقيه وجايين بتقولوا لي النهارده كمان ان ابن بنيامين كمان اتاخد بسبب ان انتوا بتزعموا ان هو سرق ده تربيتي بقى انا ابن اللي هو انا مربيه على ايديا ممكن يكون في يوم الان بيسرق ليه هو دي عشرة يوم ولا ليله ده انا مربيه اكتر من 40 سنه قدام عينيا وانا مربيه ومش ممكن يكون بيسرق قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل الله ده ايه الكلام الجميل دوت فاكر نفس الكلمه دي اتقالها امتى لما قالوا له برضو ان الذئب اكل يوسف عليه السلام قال لهم برضو ايه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون المره دي قال لهم ايه فصبر جميل خد بالك بقى من الامل وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم الله قد ايه عنده حسن ظن بالله ان لا يمكن ربنا هيتركني للاحزان ديت اكتر من كده انا بقالي 40 سنه وعندي حسن ظن بالله وعندي حسن توكل على الله واثق تماما ان ربنا هيجمع بيني وبين يوسف عاجلا ام اجلا لكن المره دي لما حرمتوني من ابن بنيامين انا واثق ان شاء الله ان ما دام الازمه اشتدت بالدرجه ديت اكيد هتنفرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج لما الدنيا بتضيق اخويا وحبيبي اعرف ان ده ايذان ببدايه الفرج لما الدنيا تسود في عين الانسان اعرف ان ده ايذان ببدايه الفرج لما تلاقي الدنيا كلها تكالبت عليك ولما تلاقي الأحزان كترت عليك أكتر مما ينبغي اعرف أن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها المولى عز وجل بيكون شدة البلاء ده بيكون إيذان ببداية الفرج وأشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة من طلوع الفجر يا الله جميل أوي أوي أن الإنسان يكون عنده حسن ظن بالله جميل قوي قوي ان الانسان يكون عنده ثقه ويقين في الله ان الانسان واحد ابنه سقط وابنه الثاني راح سقط والثالث راح سقط السنه اللي بعدها يقول وان كانت الهموم اشتدت عليا لكن انا واثق ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه الثلاثه هينجحوا واحد ابنه اتخبط بعربيه وابنه الثاني جاله مرض وابنه الثالث ما اعرفش حصل له ايه ان شاء الله ان شاء الله هيبقوا زي الفل وهيرجعوا سلام بحسن ظن بالله ربنا سبحانه وتعالى مش هيخزيني في اولادي ابدا ان شاء الله وهكذا خلي عندك حسن ظن بالله شوف سيدنا يعقوب ماذا قال قال بل سولت لكم انفسكم امر طب ايه ليه, ليه قال كده لان ما شافش منهم غير كده لان اللي شافه منهم في يوسف يخليه ما يصدقش حد منهم ابدا بعد كده عشان كده بقول لاخواني وحبايبي اوعى تكذب على امك وابوك مره لانك لو كذبت عليهم مره مش هيصدقوك بالمره اوعى تكذبي على امك وابوكي اوعى تروحي تتجوزي عرف من ورا ابوكي وامك بعد كده عمرهم ما هيصدقوكي رايحه فين رايحه الكليه رايحه المدرسه لا يمكن هيصدقوكي لانهم شافوا منك الغدر والخيانه اوعى تكذبي على زوجك مره لانك لو كذبت عليه مره لا يمكن هيصدقك وهيعيش في شك وريبه معاك العمر كله واوعى انت كمان تكذب على زوجتك او تكون زوجتك لانها لا يمكن هتصدقك بعد كده فخلينا صادقين مع بعض خلينا واضحين خلينا عايشين حياة نظيفة نقية زورة يوسف بتعلمنا حاجات كتيرة جدا بتعلمنا أخلاقيات جميلة جدا بتعلمنا أن الإنسان لو كذب مرة ممكن الناس ما تصدقوش بالمرة فالأصل في المسألة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا اصدق مع الله واصدق مع رسول الله واصدق مع خلق الله عشان الناس كلها تصدقك لو كتبت عند الله صديقا يقينا ربنا هيخلي الكون كله يصدقك مش يعني المسألة محتاجين ان احنا فعلا نتعلم من كل لفظة ومن كل آية في سورة يوسف يعني قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ايه اللي حصل لسيدنا يعقوب وكيف سيأتي الفرج وماذا سيحدث لإخوة يوسف بعد هذا الموقف ده اللي احنا هنعرفه بكرة ان شاء الله حبايبي وربنا يجمعنا وإياكم على الخير وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع هنشوف بكرة ايه اللي حصل ليعقوب عليه السلام وتلقى الخبر دوت هل يدوب تلقاه بس بالكلمة دي قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل وبس كده لا ده اكيد حصل له حاجة تانية ايه اللي حصل له هنعرف بكرة وايه اللي حصل لإخوة يوسف برضه هنعرف بكرة وهيتصرفوا ازاي في الموقف دوت هنعرف بكرة إن شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته